بسم الله الرحمن الرحيم
انا عايزك تطلع كل اللي جواك ليه لا why not ليه مش عايز السكه دي اللي هيقول ان الدين سجن ومش راحه وسكن وطمانينه اصل الطريق ده صعب اصل بقول لك ايه السكه دي كلها مشاكل مش آه، خليناش نضحك على بعض يعني مفيش ومفيش ومفيش ومفيش ومفيش صراحه ماليش وش اصل انا عملت بلاوي متلتله كل واحد عنده شويه مشاكل كده في ذهنه هي دي اللي بتبقى قطعه بينه وبين ربنا يا يا لو الواحد حس بقلبه قد ايه حلم ربنا عليه ورحمته وكرمه وفضله اللي مغرقنا ان يكون ده رد الفعل وانت مش عايز ترفع عليه وتقول يا رب مستثقلها ليه حاسب ان سكته هتبقى صعبة ليه مش هو اللي خلقك هو خلقك عشان يعذبك مشكلتنا كلنا ان احنا مش عارفينه صح وهو اكتر حاجة بتغضبه انك ما تبقاش عارفه وانك تسيء ظنك بيه اسمع إليه وكأنه يقول من عصانا أمهلناه ومن تاب إلينا قبلناه ومن أطاعنا قربناه عارف لما تبقى مزنوق في اللحظة دي عايز أي حد تطلع أي كارت تفتح الموبايل وتشوف فلان ولا فلان يطلعك من المشكلة دي فلما يكون بقى ده ربنا
اللهم ما أعظمك وما أرحمك فربك حيي ستير يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين قفلت في وشك الدنيا مقفلة من كل ناحية مفيش فايدة فيك ينزل الغيث من بعد ما قنط ما يسيبكش كده ويروح باعت لك الفرج ويفكرك ويقول لك نسيتني ده انا ولي امر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله يتودد إليه حتى تطيع فينزل إلى السماء في الثلث الأخير ويقول هل عايز حاجة؟ ما نفسكش في حاجة؟ إيه اللي تعبك؟ وأنا هديهولك بس خليك معايا نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ عايز أتوب عليك؟ عايزني أغفر لك؟ عايز الجنة؟ عايز تتجوز؟ عايز إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا عم يا اللي بتقول ربنا غضبان عليا طب انت كنت في يوم من الايام تعرف آه، ولا لغايه دلوقتي لما بتبقى زعلانه ومفيش فايده وده حايل ومفيش ومسج ومفيش بتعمل ايه وانت زعلان بقى ومتضايق قوي ان هي زعلانه منك هتروح باعت بوكي ورد هتروح قاعد تحت البيت تستنى النازله هتعمل اي حاجه صح ولا مش صح هقول لك على الرسائل اللي هو بقى بيحبها ارفع ايديك وادعيه كنت بستنى ايه وقت النزلة ينزل ربك الى السماء في الثلث الاخير من الليل كنت يا عم بتبعت في هدايا شوف حاجة بيحبها واعملها له يستحي ان تكون اقبلت عليه فاعرض عنه اقبلت عليه بكلك مش بقى حتة كده وحتة كده يعني شوف يا رب انت ليك ايه عندي لا والله لو أقبلت على الله وبقى هو الهمك الأول مفيش غيره ربنا سبحانه وتعالى سيقبل عليه هي الموضوع كله انه يا جماعة لازم اعيش لها ما ينفعش تضربها طناش وما تستناش كله قاش قاش وطنش ونفض واحلق و... والقاموس كله ما ينفعش ما تخافش انت مش في ايد كريم انت في ايد الاكرم فمهما تصورت من جود ومن فضل وإنعام فهو أكرم من كل ما تظن بسم الله الرحمن الرحيم يسر شركة عربية أن تقدم لكم هذا الإصدار
ليه لا لفضيلة الشيخ هاني حلمي والآن مع فضيلة الشيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم أنت سبحانك الأعز الأكرم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أخوتاه عنوان درسنا في هذه الليلة ليلة وينط السؤال ليلة ما فكرتش في لحظة صحيح هو ليلة ليه مش عايز السكة دي مش عايز الطريق ده خايف منه ليه أكيد أكيد كل واحد بتبقى عنده كده شوية تصورات معينة ومشاكل هي دي اللي موقفاه ومش مخلياه عايز يتحرك وكل ما يجي يمشي أصل الطريق ده صعب أصل بقول لك إيه السكة دي كلها مشاكل بصراحة أصل أنا حاسس إن أنا هتكتف كل واحد عنده شوية مشاكل كده في ذهنه هي دي اللي بتبقى قطعة بينه وبين ربنا ولو هو الحاجات دي كلها وقف وهي دي خلاصة جلستنا النهاردة إن إحنا نقف وقفة مع نفسينا ونشوف الكلام ده هل الشبهات اللي في ذهنك دي اللي قطع بينك وبين ربنا اللي مش مخلياك تتحرك لربنا هل هي فعلا صحيحة ولا إن الكلام ده كله وساوس أنا مش هستبق الأمر وما تحسبش إن أنا عشان أنا جاي أكلمك إن أنا هلزمك برأيي بس تعالى ندخل في حوار حوالين كل ما في ذهنك ومخليك خايف من السكه دي يعني اللي هيقول ان الدين سجن ومش راحة وسكن وطمأنينة أنا عايزك تطلع كل اللي جواك سجن يعني أصل دين يعني مش خليناش نضحك على بعض يعني مفيش ومفيش ومفيش وصراحة الدنيا ما تنفعش إلا بالحاجات دي صح؟ في ناس عندهم التصور ده ولا مفيش؟ واحد هيقول لك أصل أصل أنا حاسس إن أنا هتحرم من أشياء حلوة أوي وناسي ان في اشياء اجمل واعظم بس هي مش في دماغه دلوقتي هو محروم منها ومش واخد باله منها ليه مش عايز يكون احب شيء ليك وانك تعرف ان كل سعاده ولذه هتكون عنده ومش عند حد تاني ليه مش فاهم ان اللي انت بتحس بيه ده واللي انت بتقول عليه ده سعاده هي منه ونعمته يعني انت انت سعيد صح طيب سعيد بايه بتقول وانا كده السعادة دي مين اللي اداها لك انت اللي كسبتها بنفسك ولا هو اللي حسسك بيها انت عارف ان اللي انت بتعمله ده غلط وان دي بتغضبه بس هي فيها راحتك انت وسابك ترتاح وتسعد باللي انت ده على انها فيها غضب انت عارف لما يبقى كان واحد بيديك فلوس ومغرقك في نعيم وبعد كده بتسرقه وهو عارف ان انت بتسرقه وساكت عنه لما انت بعد كده تكتشف ان هو عرف ان انت بتسرقه وما عملكش حاجه على انه مغرقك في خيره ومش مخليك عايز حاجه ما تتكسفش اكيد نتكسف طب ما هو ده اللي بيحصل يا يعني. مش هو ده اللي بيحصل وكل واحد منه بنفسه يبتدي يفتكر اه يا نهار ابيض يعني هو ما هو انا ما كنتش اقدر اقوم اعمل المعصيه دي سابني وامهلني وبسط ايده ليا ليل ونهار عشان ارجع له وانا مطنش ياه يا لو الواحد حس بقلبه قد ايه حلم ربنا عليه ورحمته وكرمه وفضله اللي مغرقنا ونكران الجميل وما تزعلوش مني انا بقول على نفسي واساءة الادب ان يكون ده رد فعل نعم الينا نازلة وذنوبنا اليه صاعدة تصورها لو وقفت مع نفسك لحظة وتصورت المشهد ده أكيد لازم لو منصف وصادق هتحبه ولو استحكم في قلبك حبه بعد كده مش هتقدر تحب حد غيره طول الوقت ربنا بيعمل لك ايه طول الوقت قاعد بيبعت لك رسائل وبيقول لك يمكن يبعت لك في نعمة تاخدها وتعصى بيها يروح مديك واحدة تانية برضو انت مش واخد بالك مفيش فايدة يقرص ودانك يبعت لك ابتلاء بسيط عشان يفوقك تروح متسخط ليه يا رب كده عملت ايه هو هو كل الحكاية انه عايز يفوقك بيشدك لطريقه يا جماعة نحن نحتاج أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة أولا نطلع نشوف الشبهات اللي في دماغك دي ونبتدي زي ما قلت لك نتحاور فيها ونشوف هل الكلام ده صح ولا انت فهمتها غلط او حد فهمها لك غلط بس قبليها محتاج اقعد اكلمك شويه عشان ابني على الكلام ده لازم احط لك في الاول في قلبك يعلى عندك الرصيد الايماني ده تحبه قوي فبعد كده تبقى المسائل مش مشكله لان احنا لو قعدنا نتكلم دماغات وخلاص انت هتطلع لي من هنا للصبح سوبانس وشغال فهيقعد كل شويه يلف هو قال كده طب ما هو ممكن تبقى كده وممكن يعني مش هنخلص لكن لو انك قلبك اتملى بحبه ساعتها الامر هيختلف فتعالى نكلمك شويه عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى وعن صفات جماله واسمع كلامه والتعليق ليك يقول الفضيل ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا الخلائق لي عاصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني فاهمين؟ الخلائق لي عاصون وأنا أكلأهم أرعاهم وهم نايمين وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني مش كان ممكن ساعة ما أنت بصيت بصة غلط ساعة ما انت قلت كلمة غلط كان قطع لسانك كان نزل بلاء وخسف بك الأرض يقدر ولا لا يقدر بس ساب وقال يمكن يفهم سيبه شوية بعد شوية هيعرف وأتولى حفظهم كأن لم يذنبوا أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من الذي دعاني فلم ألبه من الذي سألني فلم أعطه أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أني أعطي التائب كأن لم يعصني فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون هتروح منه فين فأين تذهبون فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون وكان علي بن الحسين بمنن فظهر من دعائه أن قال يا رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني يا من رآني على المعاصي والذنوب فلم يهتك ستري يا ذا المعروف الذي لا ينقضي يا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول صل على محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا وارحمنا يا حسين المعاني قل شكري عند نعمه قل صبري عند البلاء وشفني على الذنوب والمعاصي وعلى كده ما قطعش عني إحسانه ليه مش عارف إنه غيور تعرفوا الله غيور ده انت يا أخي لما يبقى في واحد ولا واحدة بتحبه ولا بتحبها وتسمع انه غيران عليك يعني بيحبك تبقى منتشي قوي ومبسوط و... الله غيور ويغار ان تنتهك معاصيه يبقى خايف مش عايزك تقع في دي فغيران عليك مش عايزك تحط في قلبك غيره وما تحبوش ليه مش حاسس بصفات جماله الله يضحك وإذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه الله يضحك قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا ربنا بيضحك قال له آه قال له خلاص مدام بيضحك لن نعدم من رب يضحك خيرا فلما القلب تستغرق المعاني دي تستغرق صفات الجمال يبقى أكيد أكيد لازم يحب اسمع إليه وكأنه يقول لك من عصانا أمهلناه ومن تاب إلينا قبلناه ومن أطاعنا قربناه اللهم ما أعظمك وما أرحمك اسمه الولي عارف يعني ايه ولي ولي أمرك لما يبقى ربنا ولي أمرك يعني يحفظك ويرعاك ويدبر لك حالك عشان كده ربنا قال عايزك تنطقها كده من كل قلبك إن وليي الله حبيبي وناصري واللي قريب مني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين عارف لما تبقى مزنوق وتبقى عايز في اللحظة دي عايز أي حد تطلع أي كارت تفتح الموبايل وتشوف فلان ولا فلان يطلعك من المشكلة دي فلما يكون بقى ده ربنا وليك هنا ربنا اللي هيتولى أمرك وهينوب عنك ربنا ولي وكيلك مش اسمه الوكيل اسم الوكيل بمعنى ان انت بتستعين بيه وبتوكله هو بقى يتولى الدفاع عنك عاملة بالظبط كده لما تبقى انت في مشكلة ولا لما تبقى عليك قضية ولا حاجة وبتوكل عنك حد ينوب عنك في القضية دي فبتوكل واحد توكل محامي كبير هو اللي يشوف لك الموضوع فلو كان الوكيل هو الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هتروح فين بص رب المشرق والمغرب دي عارف عامله ازاي هي السكة كده يعني أن هذا صراطي مستقيما فأنت بتعمل ايه مشرق ومغرب فاهمها يعني بتمشي يا شمال يا بتمشي يمين وسايب السكة فبيقول لك رب المشرق هتمشي كده ده بتاعه هتمشي كده بتاعه فسيبك من شمال وسيبك من يمين واتخذه وكيلا فهم؟ ألا يستوجب ذلك محبته في قلبك اسمع إليه وهو يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي وهو الولي الحميد قفلت في وشك الدنيا مقفلة من كل ناحية مفيش فايدة فيك ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ما يسيبكش كده يروح باعت لك الفرج ويفكرك ويقول لك نسيتني ده انا ولي امرك وهو الولي الحميد والحميد دي عامله زي اسم الله الشكور والشكور دي بقى رخرة مشكله كبيره عارف يعني ايه شكور بيشكرك على طاعتك ليه اللي هو اداهالك الجنيد مر على واحد فبيقرأ نعم العبد إنه أواب قال سبحان الله يعطي ويثني يعني اداك صح مال وجاهة اجتماعية أي نعمة وبعد كده تيجي أنت تاخد النعمة دي تصرفها في طاعته يشكرك ويشكرك يروح عامل ايه يروح مزودها لك ولئن شكرتم لأزيدنكم خد كمان خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار يعني طول الليل والنهار عايز منه ايه لا تنفد خزائنه نفسك في ايه هل من سائل يا دي بقى لوحدها مشكلة ثانية او معنى ثاني لو استغرق قلبك اسم الودود يتودد إليه حتى تطيعه فينزل إلى السماء في الثلث الأخير ويقول هل عايز حاجة؟ ما نفسكش في حاجة؟ إيه اللي تعبك؟ وأنا هديهولك بس خليك معايا نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ عايز أتوب عليك؟ عايز نغفر لك؟ عايز الجنة؟ عايز تتجوز؟ عايز إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا جماعة أنا كل ما أتصور هذا وأنا بقوله كل مرة ولازم أقعد لأن المعنى مستغرق قلبي أنا كل ما أتصور إن معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده ولله المثل الأعلى يد تليق به سبحانه وتعالى لكن لما تتصور كده المعنى ولله المثل الأعلى إن أنا مدد لك إيدي وأنت باصص في الاتجاه الآخر ليل ونهار كده وما بتكفهاش يعني اديها لك فانت بصيت الناحيه الثانيه هنا ولا هنا وراح قال خلاص لا يبسط يده بالليل لعل مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما تحبوش هذا شيء من وصفه اصل الكلام على ربنا لازم يطول اسمع له وانظر في وصفه وهو حيي ستير يستحي أن يرد يد سائله صفرا حتى الكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه يستجب له إبليس دعاه فأجابه رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إبليس وانت مش عايز ترفع عليه وتقول يا رب مستثقلها ليه حاسب ان سكته هتبقى صعبة ليه مش هو اللي خلقك ألا يعلم من خلق هو خلقك عشان يعذبك مشكلتك حاجة واحدة مشكلتنا كلنا ان احنا مش عارفينه صح وهو اكتر حاجة بتغضبه انك ما تبقاش عارفه وانك تسيء ظنك بيه وقف بعض الناس في موقف عرفة احنا في الموسم عرفات فالناس واقفين على جبل عرفة فواحد بيقول للآخر بيقول له أتظن من أسوأ واحد في هؤلاء من اللي في دول كلهم ضايع قال الذي يظن أن ربه لن يغفر له عشان كده بيقولوا حتة جميلة حفظوها يمنع الجود سوء الظن بالمعبود يقفل باب عليك انك تسيء الظن بيه والحديث كده أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنت حاسب إن هو م... لا أكيد السكة مش بتاعتي لا مش هينفع لا ما هو ماشي أنت شايف إن أنت مقصر في حق ربنا ده كويس وربنا بيحبه بس كونك تصور إن هو مش هياخد بإيدك دي تزعله ليه؟ ما هو عشان أنا عملت ذنوب ومعاصي ماشي بس هو هو أرحم بيك منك فاهمني؟ فربك حيي ستير يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ذنون كان ليه دعوة جميلة شوف بقى بيقول إيه الناس اللي بتستحي من ربنا بجد بيقول إيه يا إلهي بأي رجل أمشي إليك أم بأي عين أنظر إليك أم بأي لسان أناجيك أم بأي يد أدعوك ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياءه ترجم بيقول إيه بيقول له يا رب أجلك بإيه ده أنا كلي على بعض كده ملوث بالمعاصي والذنوب بإيد ما هي عملت وسوت ورجل ما هي مشيت وعملت بلسان ما هو قال ما فده كله كده غلط في حقك لكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته مفيش فايدة بقى ما لازم تخش مفيش غيره قل حياة فيا رب ماليش غيرك هروح فين سترك على ما أنت عليه ولو شاء فضحك ولكنه لم يفعل بل أعظم الذنب عنده أن تجاهر بما سترك عليه يعني خلاص هو سترها اتعملت في السر تصبح انت الصبح تقول شفتش امبارح كنت بعمل بقت أعظم مصيبة دي لأنه عايز يسترك وفي الحديث أنه لما يجي في الحساب يقرره عبدي فعلت كذا نعم يا رب أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة ربك كريم بل هو الأكرم وأنا دايما أقولها إن لما ربنا حب يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وثيقة تعارف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اقرأ وربك الأكرم يعني أول حاجة دلوقتي جبريل نزل واقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف إيه ده بقى فهيبتدي يتعارف يحصل بينهم تعارف مين وأنا رسول مين وإيه الحكاية طب اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق طب ماشي ما هو الرب هو اللي هيبقى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ما تخافش انت مش في ايد كريم انت في ايد الأكرم فمهما تصورت من جود ومن فضل وإنعام فهو أكرم من كل ما تظن أول وثيقة التعارف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاخدين بالكم طب ما كان ممكن يقول ايه اقرأ وربك الرحمن اقرأ وربك الأرحم يتعرف بالرحمة يتعرف بأي صفة حلوة لا بيقول له الأكرم فكل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك فاهمين فسبحانه سبحانه كريم ومن كرمه أنه يمكن عبده من معصيته ويعينه عليها ويستره بعدها ويحفظه ويرعاه ولو شاء عجل له العقوبة فكيف ظنك برب إذا فررت إليه فألقيت بنفسك بين يديه طريحا ببابه ممرغا خدك على ثرى أعتابه تقول يا رب يا رب يا أرحم بي من أمي ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا مغيث له سواك مسكينك فقيرك ببابك وسائلك ومؤملك ومرجيك ببابك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أنت معاذه وأنت ملاذه أتظنه بعد هذا يردك إنه لا يطرد أحدا من رحمته سبحانه هو صاحبك في الشدة ومؤنسك في الوحدة حافظك على النعمة ووليك على نفسك فوا شوقاه إلى من يراني ولا أراه عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه وحبه يدهش العقول فكيف وده ووده ينسي ما هو دونه فكيف لطفه ألا تحبونه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما جاء أبو سفيان منتشيا وقال أعل هبل أعل هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال لنا العزى ولا عزى لكم قال ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم تبقى معتز بيه لما تبقى بتاعه عبده تبقى لك العز ولما تبقى عبد نفسك وشهواتك عمرك ما هتدوق عزة ولا نصرة ولا هتطيب لك عيش بس هي الفكرة ان انت غرك حلمه والله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم غرك حلمه فلو توقفت الآن الآن مع نفسك لأحببته من كل قلبك ربك واسع المغفرة يا من تقول إن ذنوبي عظيمة وكبيرة صراحة ماليش وش أصلا أنا عملت بلاوي انت قلتلها وبلاش أقول لك عشان لو قلت لك هتطردني من القعدة دي العبيد آه لكن رب العبيد لا يطرد عملت بلاوي متلتلة وعملت ذنوب قد ايه لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرها لك ولا يبالي اسمعوا هذه القصة وتأملوها بعين الاعتبار لتعرفوا مدى سعة عفوه وغفرانه ولد سن عشرين سنة كان ارتكب جريمة ما أبشعها وهنقول دلوقتي ايه اللي حصل له المهم انه قتل فاتحكم عليه بالاعدام فربنا يسر الحال انه كان في ال... في الوقت ده في السجن احد الناس الصالحين فبيقول جالي وقال لي يا شيخ تعرف مين ابشع وافظع صاحب قضيه في الناس دي كلها انا قال له ليه بتقول كده قال له انا لو حكيت لك هتعرف انا نشات بين ابي وامي واخي واختي وكان ابي يفضل أخي علي في المعاملة فكان يعطيه ولا يعطيني وإذا طلبت منه سبني وشتمني حتى شعرت باليأس من الحياة فاتجهت إلى شرب وتعاطي المخدرات حتى أنسى قسوة أبي وكنت كلما كسبت شيئا من الأموال أنفقته على السهر والمخدرات وذات يوم ركبت سيارة بعض الأصدقاء كنت أقود السيارة بسرعة جنونية وكل ما أرجوه أن تصطدم السيارة بأي شيء حتى أموت وأتخلص من حياتي حتى أستريح مما أنا فيه وقد أوشكت على الموت مرارا لكن الله سلم وفي هذه الحال أوحى الشيطان إلي بفكرة أستطيع بها أن أثبت لأبي أنني رجل وأستطيع الحصول على أموال كثيرة اتفقت مع صاحبي في هذه القضية أن نسرق بالإكراه ونفذنا الخطة مرة واثنين أما القضية التي حكم علي فيها بالإعدام فهي أنه كان لي جار ثري وأوحى الشيطان إلي أن أقتله لأستولي على مدخراته فاتفقت مع صاحبي على قتله فاقتدناه هو وسائقه إلى البيت وأشد ما يؤلمني ثم سكت وإذا بالدموع تسيل من عينه كالفيضان قلت له قل ما الذي آلمك قال بينما أنا وزميلي نستدرج هذا الرجل وسائقه إذ سمع أذان المغرب فقال لي هيا نصلي المغرب جماعة ثم نذهب إلى البيت فدخلنا وصلينا دول يعني ان العملية ما كانش في الدماغ خالص احنا بنسرق ونعمل ونسوي بس آه، وممكن نروح نصلي ويا لقسوة قلوبنا فلم تنهنا الصلاة عن الشر الذي أردناه فقد صممنا على فعل الغواية وارتكاب الجناية فصعدنا بهما إلى المنزل وهناك قلصوا عليه والرجل أخذ يتوسل إلي ولم أعذر وأخذ يبكي ويقول يا ويلي يا ويلي لو لم يغفر لي ربي ثم لم أبالي بمثل ذلك وقتلته فانهمر في البكاء وهو يحكي القصة فقال له هذا الأخ الكريم يا عبد الله إن ربك واسع المغفرة يا أخي لا تقنط من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبيقول قعدت أكلمه عن رحمة ربنا الواسعة وإنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ألطف بيه وأرحم بيه فبيقول فتهلل وكأن الكلام ده أول مرة يسمعه بجد ممكن ربنا يغفر لنا ده انا بقول لك قتلت الراجل والراجل كان بيعمل كذا وما كناش محطين في دماغنا قتلنا ثلاث تنفار وعملنا كذا وسوينا وسوينا قال له انت مش عارف قصة الراجل قاتل المئة ده إن كنت انت قتلت واحد فده قتل قتل مية بس هي الفكرة انك تخلص وتصدق ربنا في التوبة فبيقول فأمرته بالاستغفار والمحافظة على الذكر وبقيام الليل فبيقول فكان هو وصاحبه على خير حال يتسابقان في طاعة الله حتى حفظ البقر وآل عمران وغيرها حتى تعدى حفظه أربعة آلاف آية حوالي 300 القرآن وكان كلما حفظ سورة يقفز من شدة الفرح ثم من الله عليه فصام شهرين متتابعين كفارة القتل وواظب على صيام الاثنين والخميس ومن أعجب ما رأيت أنه كان شغوفا بشرب السجائر فلما علم أنها حرام أقسم على نفسه بتركها وكان عنده عدد كبير من السجائر فأرسلها لي وقال أرسلت إليك عدوة الله فمزقها بيده وقال لتعلم أني كنت من الصادقين في عهدي مع الله وأرجو أن يختم الله لي بأحسن الأعمال والأحوال ومرت الأيام وأرسل لي هدية وقال هنئني يا أخي فأنا الآن أستعد للقاء الحبيب وقد أحيا الليل وصام النهار وأكثر من الصدقات وأكثر من شراء المصاحف والتصدق بها وفي يوم من الأيام قال لي إنني أشتاق إلى لقاء الله متى يأتي هذا اليوم الذي أخرج فيه من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بيقولوا بصيت في وشه لقيت نور على إنه كان وشه يعني مسمر شوية الليلة دي لقيت والله ينبعث من وجهه نور لم أرى مثله وكانت ليلة التنفيذ فلم تمر ساعات أقبل الناس أقبل الحرس حتى يأخذوه ليقيموا عليه هذه العقوبة وكان صلى الفجر فأقبل وجلس حتى الشروق استأذنهم وكان صائما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومات على ذلك لما تقعد تشوف بقى كده ده لو انت شفته قبل ما يدخل السجن ده على نار جهنم ربنا بقى يمتن عليه ويحفظ قد ايه ويبتدي يستقيم على الحال ويرى في وجهه النور إن ربك واسع المغفرة فيا من تظن أن الله لن يغفر لك هذا من سوء ظنك بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له عشان بس قلت له يا رب اغفر لي ايه ده يعني انت عارف ان انا ب... انا بس اللي بغفر خلاص يا عم قد غفرتها لك ثم مكث ما شاء الله فأصاب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب الثالثة فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء إن الله لا يمل حتى تمل اوعى تمل مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت معاصيك مهما بلغت مخالفاتك أعظم وأسوأ وأكبر خطيئة ومعصية اليأس من رحمة أكبر كبير عند ربنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أكبر كبير عند ربنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللي يكفر بربنا هو بقى ييأس من رحمته ويقنط من رحمته اوعى تيأس بس طول ما هو بيمتن عليك بالرحمة والمغفرة والتوبة اتحرك بقى مرة وخد قرار صح والتزم طريقه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اوعى يكون حد فهمك خلاف كده إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان حلو معقولة ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل ده على نار جهنم حتى والله لن يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي من ذا اللي بيحلف على ألا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملا وكان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه فكان متآخيين اثنين صحاب فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول يا هذا أقصر ما تبطل بقى ما كفايه كده قال خليني ورب مالكش دعوة يا عم خليني في حال أبعثت علي رقيبا فذات مرة قال له ويحك أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا ففي ذات مرة قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا ما تبطل بقى يا ابني توب يا ابني أبوس إيدك يا ابني اشتغل ما فيش فايدة لا لا لا لا ده أنت مش هتورد على جنة فقال أحدهما فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع فقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي خازنا انت شغال عندي انت عارف انا مقدر له ايه وحدي له ايه مالك انت هيخش جنة ولا هيخش نار أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي خازنا اذهبوا به إلى النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كنية النبي بيده لأنه لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته مالكش دعوة كل واحد ليه حال مع ربنا واسمع لهذا الحديث العظيم وحبه بقى رجل يدعى أبي حميد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها من الآخر مقطع السمكة وديلها ما عملت كله كله كله كله كله كله قال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة يعني ما سبتش كل إلا أتاها فهل لذلك من توبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أسلمت تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يا عم لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تفعل الخيرات يعني خذ القرار خلاص تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي والتؤال وغدراتي وفجراتي قال نعم فلا زال الرجل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى ومثله حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار دخولا النار رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له اعرضوا عليه صغار ذنوب البصة دي الكلمة دي الحاجات الصغيرة وارفعوا عنها الكبار ما توروش الكبير فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار الذنوب آه طب ما دي سهلة دي دي هنعديها الت- التقيل جاي ورا وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا كربت إيه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك زي ما انتوا ضحكتوا اهو. ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ السماء خطاياكم ثم تبتم لتاب الله عليكم بل يفرح بكم يبقى فرحان انك جاي له وراح النبي صلى الله عليه وسلم مشبهها ب- بواحد ومعاه دبته معاه الفرس بتاعه معاه عربيته ومرة واحدة كده نعس ونام جنب عربيته صحي ما لقهاش وكان في الصحراء كده ضعنا بعدين حموت حموت فمرة واحدة بص لقاها رجع له مرة تانية فمن كتر فرحته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك اتلخبط فالله أفرح بتوبة عبده من هذا عندما عادت له دابته يا من تقول لقد أخطأت أخطاء بشعة في حق الله عز وجل وأشعر أن ربي غضبان علي أقول لك أول حاجة الأصل إنه بيحبك أنت بالذات والله بيحبك أما اصطفاك فجعلك من وسط المليارات دي وطلعك مسلم يبقى ما بيحبكش تقلب انت معاك بقى طب وليه بقى ما خلاش التاني مش مسلم يا عم خليك في حالك انت خلينا احنا دلوقتي انت دلوقتي مش ربنا امتن عليك خليك في نعمته ما احنا لسه بنقول مالكش دعوة بغيرك ما تحكمش على حد انت لا بجنة ولا بنار مالكش دعوة هو هيصرفهم ازاي خليك في حالك اصطفاك وأعطاك المنة العظيمة دي وخلاك مسلم يبقى بيحبك ولا لا طب بدله يا أخي حب بحب ما يبقاش حب من طرف واحد يبقى لما ينزل لك ما تعملش بقى ال- الإحسان بالإساءة ما أنا بقول لك ما أصل أنت مش واخد بالك مقفولة ما هو اللي أنت بتقوله ده عملت أنا قبل كده قمت وصليت يا سيدي يوم اتنين تلاتة ورجعت تاني عملتهم هم هم ما ما القصة دي احنا سمعناها مليون مرة ما فيش فايدة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا يعني ضعف اللي انت بتعمله فانت مشيت خطوة وهو خطلك خطوتين بعدين انت رجعت في- في كلامك رجعت من تاني فلما زاغوا عارف اللي زوغوا هو ده فلما زاغوا زوغ أزاغ الله قلوبهم يستحي أن تكون أقبلت عليه فأعرض عنه أقبلت عليه بكلك مش بقى حتة كده وحتة كده يعني شوف يا رب أنت ليك إيه عندي لا والله لو أقبلت على الله وبقى هو الهمك الأول مفيش غيره ربنا سبحانه وتعالى سيقبل عليك وكل مشاكلك وكل اللي انت خايف منه هيدبره لك هتبقى بتاعه يعني انت عايز تفهمني ان الواحد يمشي عكس الطريق ويمشي في المخالفات وفي المعاصي اللي تسخط ربنا عليه ويبقى ده عنده هو ده اللي هيحفظه وهيرعاه وهيديله السعادة وال... تيجي ازاي واللي بيطيعه وعلى بابه وشغال عنده هو ده بقى اللي هيهمله وده اللي هيعيش عيشة أي كلام ضحك عليك إبليس أبالسة الجن والإنس فأفهموك هذا عن ربك ووالله لا يكون يا عم يا اللي بتقول ربنا غضبان عليا طب انت كنت في يوم من الايام تعرف آه، ولا لغايه دلوقتي المهم يعني لما بتبقى زعلان ومفيش فايده وبحايل ومفيش ومسج ومفيش بتعمل ايه وانت زعلان بقى ومتضايق قوي ان هي زعلانه منك ومقفله ال- الابواب في في وشك وعايز تعمل اي حاجه هتروح باعت بوكي ورد هتروح قاعد تحت البيت السنة النازلة هتعمل أي حاجة صح ولا مش صح طيب يا عم لو كان ده كله والله يا جماعة أنا بقول كده والله لو حبنا ربنا زي ما بنحب الجماعة دول ولا نحبه زي ما حب الناس لوجدت فيض ربنا سبحانه وتعالى يكون أعظم عليك وهتدوق طعم عمرك ما هتحس زيه بس دوقه ما هي دي مشكلته انك ما دقتش ده يعني انت كنت بتبعت في رسائل اقول لك على الرسائل اللي هو بقى بيحبها ارفع ايديه وادعيه قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء ارفع بس ايديك كده ادي المسج يا عم طيب كنت بستنى ايه وقت النزله صح ينزل ربك إلى السماء في الثلث الأخير من الليل أدي وقت النزول استنى كده في مرة بعد الساعة واحدة واقعد ادعي يمكن تكون هي دي تفتح باب معاها كنت يا عم بتبعت في هدايا شوف حاجة بيحبها واعملها له أقول لك على كام حاجة من بيحبهم قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم واحد غلبان تديله صدقة والله في ناس لو انت طلعت له 10 جنيه ولا 20 جنيه يعني يروح طاير من الفرح فادخلت على قلب السرور وانا لسه بقول للناس امبارح ان سيبكم من الشغل بتاع الصلاه والقيام والصدقه والمعاني دي كلها دي معاني عظيمه وجميله بس احيانا يبقى في اعمال كده بس احنا مش واخدين بالنا منها منها موضوع عياده المرضى وانا كنت بحكي عن تجربه شخصيه حصلت لنا في رمضان وبقولها لكم عشان تستفيدوا والله يا جماعه حصل كده بالظبط دخلنا على الراجل في المستشفى ندعي له نعوده اي حد دخلنا قسم الطوارئ فاول ما دخلنا الراجل يبدو ان لسه الحادثه معموله دلوقتي ورجله هتبطر فاول ما دخل اول ما دخلت لقيته بيقول لي يا شيخ يا شيخ الله يكرمك اقرا لي عليها ايه الكرسي لو بتشوفه هو بيعيط وشايفه في المنظر ده معرفش اوصفه لك انا جسمي اتلبش فرحت جنب السرير وبدأت أحن عليه وأكلمه وبدأت أقول له الأذكار وأدعي له وأقول له قول معايا رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي سورة أعوذ بالله مما أجد وأحد الحديث بدأ وشه يتهلل وبعد بقى م- الدموع والبكاء الحار الطمأنينة اللي نزلت على صدره وبدأ يقول لي دي تروح مش مشكلة الحمد لله ساب لي واحدة ثانية والله والله ما أعرف أوصف لكم لحظة وأنت سايبه وهو بيضحك وانت داخل وهو بيعيط وانت سايبه وهو قاعد بيضحك واثرها على قلبك انا احلفت بالله ساعتها ولا ختمه قران من اولها لاخرها باللحظه دي يعني لو قعدت مسكت المصحف كده يوم بحاله واقراه واحس ايه اللي حصل لي في صدري كده وايه اللي انتش- مش زي اللحظات فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها غرق في رحمة ربنا فما يدريك تعمل حاجة من دول مش جاية في سكة الصلاة مش جاية في سكة القرآن مش جاية في سكة كذا اعمل حاجة من دول سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة تقضي عنه دين تطرد عنه جوع ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقوم الصبح كده تقول لواحد بس مالكش مصلحة لله واحد محتاج أي حاجة ناس غلابة محتاجين دلوقتي بطاطين عايشين في في العراء فتروح جايبهم بطانية وتروح مديله حاجة أهو كشفت عنه حاجة أي عمل خير افتح بس مع ربنا هي دي الهدايا اللي بيحبها فأنت أرحم بيه من عباده فإذا كنت أنت رحيم بعبده ده هيبقى أرحم بيك منه بقى أنت جاي وبترحم فلان أو بتعمل حاجة عشان في قلبك رحمة ناحيته طب خلاص أنتوا عارفين قصة المرأة التي دخلت الجنة في إيه؟ في كلب كل الحكاية إنه في لحظتها اتملأ قلبها رحمة فراحت جايبة خفها وراحت مشرباه راح ربنا غفر لها غفر لها ليه؟ عشان اتملأ قلبها بالرحمة فارحموا ترحموا إذا حكاية بقى إن ربنا سبحانه وتعالى أنا عملت ذنوبتي إيه لو ملهاش حل وملهاش الكلام ده ملوش وزن ولا ليه اعتبار إذا صدقت الله عز وجل واحد هيقول لي بصراحة أنا حاسس إن العملية دي تكتيف خلينا نتكلم بصراحة وكبت وملل انتوا عايشين ازاي يا جماعة يعني مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده اكيد انت قاعد بس بتقول كلمتين بق كده يعني بتقولهم لنا دلوقتي انما ساعة التطبيق هتلاقيها كلها متقفلة طيب اقول لك حاجة الشبهة دي روج ليها تحت اسم الحرية والليبرالية و... وانا حر وانت حرة والقصة دي يا جماعة ده مش كلامي ده كلام هم حتى كلام فلاسفة الغرب والناس بيقولوا الحرية التحرك داخل القيد وإلا تبقى فوضى وإلا ما يبقاش في قانون لو كل واحد هيعمل اللي في دماغه بصراحة ضربت في دماغي دلوقتي خلص عليك انت مالك بقى انا حر تنفع ما تنفعش يعني لازم يبقى في قانون اللي يحكمني والقانون ده يبقى مهيمن على الناس كلها علشان يكبح رغباتهم عشان ما تشطش عشان ما يبقاش فيها أذى للغير صح؟ يعني كده كده لازم هيبقى فوقيك قانون فبأي القوانين ترضى قانون البشر أم قانون رب البشر رب البشر الذي خلقك فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير واللي عارف اللي يصلحك من اللي يفسدك هي دي بقى اللي مزعلاه منك ان انت وانت بتعصي وبتقول معلش انا عايز اعيش بقى انا عايز حر كانك بتتهمه كأنك بتقول أصل أنت يعني ده كده قفلها عليا وأنا عايز أعيش أنت عايشني عشان تعذبني هي دي اللي مزعلاه إن أنت فاهمها غلط إن اللي فيه صلاحك أنت مش شايفه بعينيك وساعات يبعت لك الرسالة ويقول لك شفت منعت عنك ده لو كنت مشيت في السكة دي كان هتبقى آخرتها كده لسه كنا شباب قبل رمضان قاعدين بيسكروا الواد تقلت معاه قال له لا لا لا, لا كده العمليه مش هنعمل هناخد الازازه واكملها في البيت خد الازازه وما كملهاش في البيت العربيه اتقلبت ومات فالعيال اتجننوا وجم طب سابنا احنا ليه بيعمل زي اللي احنا بنعمله بالظبط بعت لهم رساله قال له ده عدى الخطوط الحمراء اللي ساعتها بقى مفيش حل الا انه تتقص رساله اهي فلو كملتوا في السكه دي اخرتها كده جماعة كانوا في ليلة راس سنة ومجمعين نفسيهم وقاعدين قاعدة فل وجايبين كل لوازم السهر كله كله وبعدين قال له ايه ده العملية كده ناشفة قوي انا هخرج اجيب كام حاجة عشان نظبط الليلة العملية مش مظبوطة يعني خرجنا نجيب شوية حاجات الواد خرج يجيب شوية الحاجات العربية اتقلبت تاني بص لقى كده الوقت اتأخر خرج يشوفه لقى العربية مقلوبة وفي النهز الأخير بص كده اتجنن قال له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قال انا بكرهه انا بكرهه انا بكرهه ومات انت تظن ان انت عمرك ما هتنطق اللفظ ده بس لو كان ده اللي جوه قلبك هتطلع وانت فاهم ان لما تنزل القبر ويتقال لك من ربك واحد واقف لك بره يقول لك قول هيروح مغششك تقول ربي يا الله الحمد لله التاني حد اخوك مزنوق يعني اي حاجه يا عم قول ايه انت فاهم العملية كده لا انت ساعتها اللي هينطق ايه اللي هينطق اللي هنا من ربك ربي الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لما هيتقال للفاجر او الكافر والعياذ بالله لما يتقال له من ربك يقول ها ها ها لا عارف يقول اي حاجه تانية يبقى مش هو بقى اللي بينطق ما هو كان ممكن يقول ربي اي حاجه اي حاجه كان بيعبدها من دون الله هي حاجه واحده هي اجابه واحده يا هيقولها من لأنه امتلأ بها قلبه ربي الله يا إما ها ها ها إذا هو بيبعت لك رسائل عشان يقول لك أهي هي دي السكة بس محتاجة تثبت إن أنت بجد بتاعه فساعات يبتليك قرصة خفيفة كده لا راجل يا رب ثابت وعمري ما حسيت طريقة يبقى أنت هتنفع يقربك وحاجة تانية أنت بتقول العملية كبت و- خدها مني واحفظها علامة عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه والله لو انت راضي بيه رب هيرضيك عن كل حاجة عشان كده هقول لكم دلوقتي شوفوا الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اللي يقول من رضيت بالله ربا يقول له يبقى ليه وليه وليه وليه ايه يعني عمل ايه يعني هي سهل معايا ورضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا خلص لا لو طلعت بجد بجد رضيت راضي يا رب إن تعذبني فإني لك محب إن تغفر لي فإني لك محب معاذ أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحب راضي يا رب أي حاجة منك يا رب كل اللي يجي لك من حبيبك حبيبك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان وهو ده بقى اللي انت لا عشان ما حسيتوش قاعد بتقول هتبقى كبت وقفلة ومش هنعرف والله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا شرع ربنا كده حاضر يا رب. بس يا رب خد بإيدي عشان أعرف أمشي في السكة دي خلاص إنما ما تنفعش مش قدها ما احنا قلنا انت مش قدها ما قلناش حاجة بس استعين بيه استعن بالله ولا تعجز اعملها بس كده ساعة ما تيجي يتقال لك دلوقتي عايزين نحافظ على صلاة الجماعة مش هقدر مواعيد شغلي نظامي حاجتي يعني انت مش فاهم بيتي احوالي يا عم بس والله اعمل اللي انا بقول لك عليه الهج في الدعاء قول الدعاء كتير يا رب يا رب من علينا خد بإيدي يا رب وفقني للعمل الصالح يا رب هياخد بإيدي يعني انت بتتوسل إليه انك تطيعه ومتصور ان هو هيقفلها في وشك بس انت- انت بتعمل ايه بتقف على الباب خبط خبطتين خلاص انا انا هعمل ايه يعني طب بس خبطتين كمان يعني ما انت بقالك قد كده يعني كمان خبطتين شويه مره واثنين وثلاثه لابد سيفتح لك ليه اديني دماغ ليه لا احنا قايلين النهارده ليه لا ليه لا ليه مش هيتفتح عشان انا وحش فرغنا منها دي ما انت وحش عارفني بس هو ارحب بيك منك ها ليه لا حد يقول لي ليه لا قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة الله يستناك كده على الصراط صلى الله عليه وسلم ويبقى وانت ماشي قاعد يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم تعدي يروح واخد بإيدك ومدخلك الجنة صلى الله عليك يا رسول الله أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة أحد الصحابة بيقول لك ما تخافش من حد من خاف من أمير ظلم خايف يا عم يحصل حاجة من خاف من أمير ظلما فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما نجاه الله منه ما تخافش عمره ما هيضيعك هاجر قالت لإبراهيم الخليل لما تركها في الصحراء الجرداء قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا هيضيعني هو اللي أمرك نعم إذا لن يضيعك الله لما تحس إن أنت ليك رصيد عنده لما تحس بإنك ليك حاجة عنده تعرف تقول الكلام ده مش هيضيعني مهما يكون مش هيضيعني هياخد بيه عشان انا عارفه اذا يا من تقول ذلك انت لم تعرف لذة الايمان وليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى من محبة الله قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه عارف فلنحيينه دي معناها إيه يعني والله ربنا يقسم بنفسه فوالله لنحيينه حياة طيبة عايز تعيش عيشة فل هي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وساعة ما تجيله أحسن أعمالك إيه يا عم أحسن حاجة عملها في حياته دي كانت إيه خد عليها كام حسنة كله كده يعني ضعف لك العمل ده ضعفه لك ب 700 مرة خلاص كله كده ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول الله وأن استغفروا ربكم استغفروا بقى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا هيمتع عشان كده عبد الله بن عمرو مش انت نفسك في المتعة يا عم مش انت ميت على المتعة يا عم اهي هيمتعك والله عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليل نشط راح قرأ القرآن كله في ليل فقال رسول الله إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل بالراحة لن يشد الدين أحد إلا غلبه بالراحة فقرأه في شهر يا عم كل يوم جزء بص بقى يقول له إيه دعني أستمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله سيبني متمتع كده حس بإيه ده بقى هي دي حلاوة الإيمان يا جماعة دعني أستمتع من قوتي وشبابي فقال اقرأه في عشرة قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في سبع قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في ثلاث وبس مفيش بعد كده بس طول الوقت تحس ان عبد الله بن عمرو حاسس بايه بقى وهو قاعد يقول له سيبني بقى اتمتع بشبابي سيبني اتمتع احنا مشكلتنا مش عارفين نتمتع والله انت مش فاهم حاجة ولا عارف المتعة اللي انت قاعد بتقع فيها دي قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم إذا لفي عيش طيب اللي يقول إيه بقى كتير ممكن يقولوا الكلمة دي واسمعها منكم كتير مفيش ترفيه من الآخر يعني ما ما فيش سينمات بقى ولا في بتاع ولا في خروج ولا في كذا ولا في بنات ولا ولا ولا ولا فالعملية قافلة قوي كده كده دي كده النشفان كله أنا أول حاجة أقول شوف الإنسان المتزن اللي الشرع الدين عايز يصنعه ده شخصية المسلم اللي نفسنا تبقى موجودة اللي بيعطي كل ذي حق حقه كلمة بعض الناس كان بيقولها إننا لو أحسننا اللعب لأحسننا الجد بس هي يا إما نلعب يا إما نقفلها خالص وتبقى كده لا الاثنين وأنا هدلل لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام ده إذا كنت تحسبها قفلة وقفشة ومفيش ترفيه ومفيش أي حاجة منه الأول سيدنا سلمان لما بات عند أبي الدرداء وأبي الدرداء كان راجل زاهد وراجل من العباد فلما بات عنده رأى أم الدرداء متبذلة وكانش لسه الحجاب نزل فشايفها لابسه يعني لبس أي كلام وقاعدة المفروض تبقى تتزين لزوجها يعني فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا لا ده إيه بقى ده لم جت السيرة عبد الله ابن عمرو لسه قايلين سيرته هو راجل زكير فلما دخل على زوجته ليلة البناء فجه سيدنا عمرو تاني يوم خبط عليها طلعت له مرات ابنه كيف وجدت عبد الله قالت نعم الرجل لربه فذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عم فالمهم يعني طيب أضحك الله سنكم قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال إني صائم أبو الدرداء صائم قال له أنا كل أنت قال ما أنا بآكل حتى تأكل والله لن تواكل يا عم انت مسيبني في حال انا صايم قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم الله فنام فلما كان آخر الليل قال الآن قم قم دلوقتي فصلي فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه إيه ده بقى فطرني وخلاني أصلي حبة قليلين وإيه العملية دي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال صدق سلمان وفي بعض الألفاظ قال له سلمان أفقه منك يبقى العملية إيه كل ذي حق حقه فيقول له فاهمين ان الدين ما فيهوش ترفيه قال صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حق بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويمازح ويداعب مش أفش ومش 88 إني لأمزح ولا أقول إلا حق من مداعباته صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة عجوز فقالت له يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز مش هتخش الجنة فانزعشت المرأة وأخذت تبكي ظنا منها أنها لم تدخل الجنة فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العجوز لا تدخل الجنة بل ينشئها الله خلقا آخر وتعود شابة بكرا وتلا قول الله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة وعائشة بتقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم كنت لسه ما تقلتش ما تخنتش ولم أبدا فقال للناس تقدموا اطلعوا انتوا بقى عشان هو يبقى قاعد مع مراته براحتهم يعني امشوا انتوا فقال للناس تقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقت كنت لسه خفيف فسكت عني سكت ماشي حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا وقال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع لعب مصارع صارع ركانه ركانه ده كان رجلا معروفا بقوته فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال له طيب واحدة بواحدة شاة بشاة قال له يعني كأنهم اترهنوا فقال شاة بشاة لو انا غلبتك اخذ انا شاة وانت لو غ... اخذ منك فصرعه النبي فقال عاودني فصرعه النبي فقال عاودني فصرعه الثالثة فقال الرجل ماذا اقول لأهلي شاة اكلها الذئب وشاة نشزت فما أقول في الثالثة كده أنا اتفضحت كده أنا خدت العلقة صح فما أقول في الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك بالسلام والعلماء قالوا طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد له علشان القمار لا يجوز وما يكون- ما ينفعش المراهنه يعني بس الشاهد اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع النبي صلى الله عليه وسلم كان فاذا هي الموضوع كله انه يا جماعه لازم اعيش لهدف ما ينفعش تضربها طناش وما تستناش ومش عارف ايه ما تتعشاش كله اش اش وطنش ونفض واحلق و... والقاموس كله ما ينفعش لازم تعيش لهدف لانه قيمة المرء ما يبقي فلما تبقى انت ولا حاجة ولا حاجة تنفع في ايه بلاي ستيشن استاذ ورئيس قسم games تبقى دي انت وطول الوقت الدين عايز يخليك راجل وانت مش عايز عايز يخليك ليك هدف في حياتك وربنا خلقك عشانه وعايزك النهاردة تخرج تفكر في ده بصوا يا جماعة بلاش الفوضى والكلام الكبير والشعارات الرنانة أنا عايش ليه عايش عشان أرضي ربنا عايش عشان ربنا يحبني الكلام ده حلو جميل ده الأساس اللي في القلب بس أنت عايش لهدف حاجة محددة خلقك ربنا عشانها ولو تخليت عنها هيبقى دي مشكلة كبيرة قوي في الحساب انت فاهم لو احنا وقفنا المليار مسلم دول في حيطة يسدوها انت مكانك ثغرة نقطة قد كده فكونك بقى منفض ومطنش وسايب فيسلم يعني يتخرم في جدار الاسلام ده الخرم ده وممكن يكون هو ده اللي مسبب الانتكاس والهزيمة يكون منك انت لانك مش واقف على حتتك مش كلنا هنقعد كلنا في المسجد ومش كلنا هنبقى كلنا مشايخ ودعاة كل واحد هتبقى ليه وظيفة لازم يبحث عنها ويلاقيها بس هيبقى شغال مش لنفسه مش هيبقى شغال لمصالح أي حد هيبقى شغال عشانه فده هيتعلم كمبيوتر وده هيتعلم طب وده هيتعلم وده هيعرف وده هيشتغل وده كل واحد هيبذل بس في الآخر خالص علشان دينه دينك دينك لحمك دمك فإياك يبقى ال... يبقى الشيء العظيم ده ربنا يستخلفك عليه وتفرط فيه اوعى واستشعر المعنى ده ان ربنا اداك كنز في ايدك وسائلك عنه يوم القيامة هل فرطت فيه انا عايزكم تبقوا ناس ايجابيين عمليين كل واحد مننا يضبط حاله مع ربنا يلتزم بما اوجبه الله عليه ويعيش عشان تحقيق الهدف ده لان مش هتبقى لينا نصرة الا لو كلنا بقينا بالقلب ده وسيبكم بقى من اي حاجة تانية وسيبكم من اي مشاكل و- والواقع واللي فيه عيش ليه وبس وخليك راجل مع ربنا اتفقنا يا رجالة أسأل الله تعالى أن يجعل كلامنا هذا كلاما مقبولا وأن يرزقنا اتباعه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا واسع مدخلنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم أنت سبحانك الأعز الأكرم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب لا تحرمنا منك يا رب لا تحرمنا منك يا رب لا تحرمنا منك اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك نبتهل إليك نتضرع إليك ابتهال العبد المذنب المقصر الضعيف فاللهم تجاوز عن سيئاتنا وارحمنا واعف عنا يا منان يا حنان ارحم حنين الحان إليه ارحم حنين الحان إليك يا رب يا ذا الجلال والإكرام رجاؤنا فيك ألا تردنا من مجلسنا هذا وقد رضيت عنا يا رب يا رب يا رب يا رب ارض عنا يا رب يا رب يا رب ارض عنا يا ذا المنة يا ذا المنة والإنعام إن ظننا فيك لا يخيب ورجاؤنا فيك يا رب أن تعتق رقبتنا من النار يا رب يا رب أعتق رقابنا من النار اللهم آتنا سؤلنا اللهم آتنا سؤلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد